إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم اشف قلوبنا اللهم احي قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا اللهم ثبت على الايمان قلوبنا هنا مدرسه ربانيه وهذا فرع التزكية منها وفيه شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين وهذا هو الدرس السادس والثلاثون بعد المئة وكنا قد وصلنا إلى باب في الحقد والحسد اللهم نق قلوبنا من الحقد والحسد اللهم إنا نعوذ بك من الحقد والحسد اللهم طهر قلوبنا من الحقد والحسد اللهم قنا شر الحاقدين والحاسدين اللهم اكفنا شر كل حاقد وحاسد ووقفنا عند قول الشيخ عليه رحمة الله واعلم أن الله تعالى إذا أنعم على أخيك نعمة فلك فيها حالتان إحداهما أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها فهو الحسد والحالة الثانية ألا تكره وجودها ولا تحب زوالها ولكنك تشتهي لنفسك مثلها فهذا يسمى غبطة ومن عندي أنا أضيف مرتبة ثالثة ألا ترى إلا نعم الله عليك وهذا يسمى الرضا أيها الإخوة قضية النعم قضية عظيمة والله جل جلاله يأمرنا دائما أن نذكر نعمه ويحب أن يشكر إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك قلت أننا في الفترة الأخيرة في الثلاث سنين الماضية بعد أحداث 25 يناير 2011 إلى الآن نبتت في الأمة أخلاق سوء أو مش نبتت ظهرت كانت دفينة ظهرت منها هذا الخلق ال- الذي ظهر بكثافة خلق الحقد ظهر في الناس حقد حقد عجيب الحاسد كاره النعم والحاقد كاره الله كاره المنعم عليه الحاقد يكره المنعم عليه يعني الحاسد يرى على إنسان نعمة ف يتمنى ألا يكون لهذا الشخص هذه النعمة فلان عنده كذا فلان سنه كذا وصحته كده فيحسد يقول ده ما يستاهلش ده المفروض ما تبقاش عنده النعمة دي المفروض ما ي... المفروض ما ربنا ما يدلوش سوء أدب مع الله الحاقد بيكره صاحب النعمة كسر هذا الخلق لأن قلت إن الأحداث الأحداث أنبتت في الناس خلق الطمع الطمع في الدنيا والرغبة في الدنيا وطلب الدنيا وحب الدنيا وحب التمتع بالشهوات فجعل هذا الطمع يطمع ومش طايل فيحسد ويحقد حال الربانيين الشيخ قال ان هنا في حالتين الحالة الاولانية لما تشوف نعمة على اخوك تكره النعمة او تكره وجودها عنده تتمنى زوالها منه ده اسمه الحسد تكرهه لان عنده النعمة دي دي اسمه الحقد الحالة الثانية انك انت تحب ان ربنا يديله وتحب ان تفضل عنده النعمة بس تقول يا ريت يا رب تديني زيه اسمها الغبطة انك تغبطه على نعمة الله عليه قلنا اما حال الرباني فهو لا يرى نعمة الله على الاخرين وقلنا السبيل الى ذلك ان يرى نعم الله عليه لو انت بصيت لنعمة ربنا عليك وشفتها وتمتعت بيها هتعلم يقينا انه ليس هناك احد في الدنيا منعم عليه اكثر منك هتعرف ان انت اكتر واحد منعم عليه وان عندك اكتر مما تستحق مليون مرة وان كل اللي عند الناس ده ملوش لازمه اللي عندك انت هو ده الأهم هو ده اللي انت كنت محتاجه وإذا رأى الله من قلبك ذلك زادك قلنا كده ان سنة الله عز وجل في أهل الرضا أن يزيدهم رضا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فتجد الإنسان الراضي ربنا يزوده رضا والساخط يزوده سخط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط قلت لكم القصة دي زمان بس أنا قلت يعني الدرس ده فيه شوية ناس جداد نوفي فيبدو ان احنا لازم نكرر حاجات كتير من بتاع زمان حاضر هقول ان الراضي ربنا سبحانه وتعالى يسخر له ما يزيده رضا الكلام ده قلناه زمان وكتير اكرره تاني لوجه الله انسان يبقى عنده بيروح مواصلات وراضي الحمد لله رب العالمين لا عنده عربية ولا عجلة ولا موتوسيكل بيتنطط في المواصلات بس راضي يا رب احمدك واشكر فضلك ادم بتديني القرشين اللي بدفع بيهم المواصلات انا راضي انا مش عايز اكتر من كده انا بحبك يا رب وراضي يجي يقعد جنبيه واحد يقول له ما معكش خمسة جنيه سلف يقول له ليه يقول له حط بيها بنزين العربية يا راجل انت عندك عربية ومعكش خمسة جنيه يقول له هو خرب بيتي الا العربية فيقول الحمد لله ان انا ما عنديش عربية فالراضي ايه يزيد رضا يزيد رضا والساخط يجي عمال اتنطط في المواصلات ومش لاقي انا قرفت بقى خلاص ساخط يجي واحد جنبي يقول مش تبارك لي جبت عربيه جديده النهارده فول اوتوماتيك فيزداد سخط الراضي ربنا يبعت له اللي يزيده رضا والساخط يبعت له اللي قلت لكم القصه بقى بشكل غير كده زمان اقولها بتاع زمان بقى ان واحد مع مراته قرفاه ومطلع عينه بس هو راضي والحمد لله احسن من غيرها اهي سترانه ما بتعملش مشاكل بره البيت و... وراضيه ومش خاينه الحمد لله الحمد لله انا راضي شكرا يا رب قام الصبح قوم يا وليه اعمل لنا فطار عشان اروح الشغل قعدت تتقلب في السرير وما قامتش وما سالتش فيه راح وهو لا حول ولا قوه الا بالله انا راضي يا رب الحمد لله احسن من غيرها قعد جنبي واحد فقال له شايف دي لقى دماغه مفتوحه قال له ايه ده قال له ده انا بقول لمراتي قومي حضري لي فطار خبطتني بالكوبايه فتحت دماغي الحمد لله ده احنا في نعم فربنا يبعت له اللي ايه اللي يزيده رضا واللي ساخط برضه اللي يبعت له اللي يزوده سخط فالشاهد هنا ايه انك كلما رضيت زادك رضا فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط كل ما تسخط هيزيدك سخط شايف نفسك مريض ساخط هيزيدك راضي هيزيدك فلذلك الراضي يا إخوة ميزة الراضي إن هو مش شايف إلا نعم ربنا عليه أي حد معاه أي حاجة هو مش شايفها لأنه مشغول بنعم ربنا اللي عليه هو حامد ربنا عليها وعايش بيها يقول الشيخ عليه رحمة الله قال المصنف رحمه الله قلت واعلم أني ما رأيت أحدا حقق الكلام في هذا كما ينبغي ولا بد لي من كشفه فأقول حقق يا عم حقق اعلم أن النفس قد جبلت على حب الرفعة فهي لا تحب أن يعلوها جنسها فإذا علا عليها شق عليها وكرهته وأحبت زوال ذلك ليقع التساوي وهذا أمر مركوز في الطباع سبحان الله كنت لسه بحكي لأهلي أمس موقف أحد شباب ولادنا كنا بنربيهم من زمان قوي قوي يعني في أول التسعينات كده هنا في مصر فربنا كرمه واد غلبان فقير من من الفقراء ودخل في لعبة الكمبيوتر والنت واللي بيلعب على الكمبيوتر والنت كتير بي بتحصل له طفرة كده وتميز فالمهم جات له شغلانة في حتة عالية في, في, في السعودية فقابلني في العمرة فقال لي عندي مشكلة مع مديري في العمل يعني أنا أشطر منه ومتمكن أكتر منه وعندي علم في المجال ده ابتكارات وأحسن منه فهو على طول مضطهدني لأنه خايف إن أنا أخد مكانه قلت له طيب ما ما تطمنه قول له أنا ما استاهلش أنت مديري وأنت سيدي وأنت يعني أنت الريس ما ينفعش إن أنا أبقى ريس قال لا أنا ينفع أبقى أنا الريس أنا أولى منه بالمكان ده طب أنت أولى منه بس قول له كده تواضع يا أخي لله يعني أبخس نفسي حقها فكلمت إنسان مش فاهم هي دي النفس الإنسانية اللهم قنا شر نفوسنا كنت بقول بناء عليه ان بعض الناس كنت اظن ان الفقر يكسره وان وان وان هو مش عمره ما هيعمل كده ان هو يبقى حب الرفعه وال... ففوجئت ان النفس ما تزعلوش مني كل النفوس دي كده شاخصه عايز يبقى احسن وعايز يبقى افضل وعايز يبقى هي النفس البشريه كده طبيعتها كده الا من زكاها ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب يسر لي وأقدر أعالج الموضوع ده في اللقاء الأربع الجاي بأوسع من كده لأن أنا خلاص تعبت الموضوع إيه إزاي الإنسان يبقى الخمول أحب إليه من الظهور ويبقى الضعه أحب إليه من الرفعة ويبقى الفقر أحب إليه من الغنى إزاي يبقى هو مش متطلع ودي النصيحة اللي أكدت عليها في درس العصر 20 30 40 مرة يمكن من 3 4 دروس فاتوا وختمنا عليها الدرس أسقط الناس من حسابك مش كده فاكرين لا تبالي بالناس ما تبقاش مشغول بالناس بتحبك ولا بتكرهك الناس راضية عنك ولا مش راضية الناس شايفاك مميز ولا مش شايفاك الناس عاجبها كلامك ولا مش عاجباه الناس لا تبالي بالناس شيل الناس من دماغك لان الناس دول حائل بينك وبين ربنا الناس دول هم مصيبتك هم مصيبتك اللي بتعذبك الناس دول هم اللي بيحرموك من الإخلاص ويحرموك من الإخبات ويحرموك من خشية الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه الشاهد هنا إيه إن زي ما قال الشيخ بيقول إيه أن النفس قد جبلت على حب الرفعة هي نفس نفس طبعت على خلقت كده فهي لا تحب أن يعلوها جنسها كنت في سفرة وناس طيبين وغلابة وفقرة و... لكن معتزين بنفسهم جدا سبحان الله زي ما قلت لك كده كنت أظن إن إن إن, إن, إن لما يبقى الإنسان عارف نفسه بلاش أنت اه انت عارف نفسه جاهل واحمق هو عارف نفسه كده فالمفروض ان معرفته دي تعمل ايه تكسره يبقى يبقى ذليل كده ومتواضع لكن عارف نفسه انه جاهل واحيمق ومذنب و و و وبرضه متعالي ومتغطرس الله طب ده امتى هينكسر الشاهد ايه ان الطبع في النفس الانسانيه هو اللي بقول لك عليه ده ان من طبع النفس تحب الا يعلوها جنسها ما يحبش ان يبقى حد احسن منه اذا علا عليها شق عليها ذلك وكرهته يصعب عليها بقى وتزعل وأحب زوال ذلك ليقع التساوي وهذا أمر مركوز في الطباع قد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث لا ينجو منهن أحد الظن والطيرة والحسد وسأحدثكم ما المخرج من ذلك إذا ظننت فلا تحقق وإذا تطيرت فامضي وإذا حسدت فلا تبغي الحديث ضعيف لكن دي صفة في البشر الظن وعلاجها إذا ظننت فما تتجسسش بقى وتتابع وتحقق انك انت تتأكد من ظنك والطيرة التشاؤم وعلاجها انك انت اذا تشاءمت امشي ولا يردك التشاؤم والحسد اذا كرهت نعمة على احد فلا تبغي ما تظلموش ولا تأذيه ولا تحقد عليه يقول الشيخ وعلاج الحسد تارة بالرضا بالقضاء أنا قلت علاج الحسد يا جماعة دي خدوها مني أنا علاج الحسد تحقيق الرضا بالله ربا تحقيق الرضا بالإيه ربا يعني إيه مقسما للأرزاق ربوبية الله مقسما للأرزاق أن الله هو الذي يقسم الأرزاق اللي ادى ده كتير وادى ده شوية وما اداش ده خالص من الله رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا ترده عنك كراهيتك ده رزق ربنا هو الذي يسوق الرزق هو الذي يقسم الأرزاق فعلاج الحسد الرضا بالله ربا رضيت به ربا إن هو اللي بيقسم الأرزاق خلاص ارضى باللي اداهولك وارضى باللي اداهوله هذا هو الحل علاج الحسد الرضا بالقضاء وتارة بالزهد في الدنيا اللي انت بتحسده عليه ده ايه دي دنيا يا ابني دنيا هتموت شوية صداع يموتوا والله شوية انفلونزا بيموتوا شوية مغص في البطن يموتوا من غير اسباب هتموت فلذلك يعني ايه بطل نفاق وبطل الكلام ده كله مش هينفعك هتموت تارة بالرضا بالقضاء وتارة بالزهد في الدنيا دي دنيا وتارة بالنظر فيما يتعلق بتلك النعم من هموم الدنيا وحساب الآخرة كلما كنت النعم عليك أقل كلما كان حسابك يوم القيامة أخف فيتسلى بذلك ولا يعمل بمقتضى ما في النفس أصلا ولا ينطق فإن فعل ذلك لم يضره ما وضع في جبلته أما من يحسد نبيا على نبوته فيحب ألا يكون نبيا أو عالما على علمه فيؤثر ألا يرزق ذلك أو يزول عنه فهذا لا عذر له ولا تجبل عليه إلا النفوس الكافرة أو الشريرة أما إن أحب أن يسبق أقرانه ويطلع على ما لم يدركوه فإنه لا يأثم بذلك فإنه لم يؤثر زوال ما عندهم عنهم بل أحب الارتفاع عنهم ليزيد حظه عند ربه إذا كان هو عايز ليزيد حظه عند ربه مش ليزيد عليهم كما لو استبق عبدان إلى خدمة مولاهما فأحب أحدهما أن يستبق وقد قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل وآناء النهار والحسد هنا بمعنى الغبطة أن يغبط الإنسان يقوى زي الحديث إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فبعلمه عمل في ماله فهو يصل رحم رحمه ويتقي ربه ورجل أتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فبعلمه قال لو أوتيت مالا لعملت فيه مثل ما عمل فلان هذا بعمله وهذا بنيته فهما في الأجر سواء هي دي إن أنا إنسان عنده علم وما عندوش فلوس فيقول والله لو عندي فلوس لا أعمل مسجد أحسن من ده لو مسجد أحسن من ده عند ربنا لو أنا عندي فلوس ودايما بقول لكم يا جماعة انووا النية دي بس انووا النية دي واعملوا ب- بشيء منها على قد ما تقدروا لو عندي فلوس أسد ديون المسلمين فعلا دي, دي, دي دايما نيتي لما أرى فيه من تألم كثير المسلمين من المسلمين المديونين اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم وفرج كرب كل مكروب مسلم فلذلك الإنسان فعلا زي ما بقول كده تؤجر النية دي لو ما معاك انا ما معيش لو معايا فعلا واعرف ان فلان عليه مئة ألف جنيه أسدهم له عليه عشرة جنيه أسدهم له لأن الديون ديت فعلا مصيبة كبيرة وعشان كده بنصحكم دايما ما تستلفش ما تدينش ما تشتريش بالتقسيط ما تعملش جمعية ما تعملش خليك ماشي على قد اللي معاك عشان يوم ما تموت تدخل الجنة لكن لو مت وعليك جنيه مش هتدخل الجنة إلا لما يتسد اللي عليك الرسول قال الآن بردت عليه جلدته طب واللي ما يعرفش يمشي إلا بالدين ما يمشيش يموت موت من الجوع وما تستلفش وإن شاء الله أنا أضمن لك إنك مش هتموت من الجوع أبدا أبدا وعمر ما حد استلف عشان يأكل كل اللي بيستلف بيستلف عشان الترف والقرف اللي الناس عايشة فيه اليومين دول من الشهوات الحسد له أسباب أحدها العداوة والتكبر والعجب وحب الرياسة وخبث النفس وبخلها وأشدها العداوة والبغضاء فإن من آذاه إنسان بسبب من الأسباب وخالفه في غرضه أبغضه قلبه ورسخ في نفسه الحقد والحقد يقتضي التشفي والانتقام فمهما أصاب عدوه من البلاء فرح بذلك وظنه مكافأة من الله تعالى له ومهما أصابته نعمة ساءه ذلك فالحسد يلزم البغض والعداوة ولا يفارقهما وإنما غاية التقي ألا يبغي وأن يكره ذلك من نفسه أما أن يبغض إنسانا فيستوي عنده مسرته ومساءته فهذا غير ممكن أسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين والله كلام يوجع القلب وأنا شايف أن المعالجة دي معالجة خطيرة المفروض أن الإنسان فعلا نقول ما يحسدش نهائي ولا يحقد نهائي ولا يكون في قلبه ذرة حقد ولا ذرة حسد ت- لسه خطرت ببالي فكرة خطبة الجمعة أسأل الله أن ييسرها في أن الصحابة سيدنا النبي صلى الله عليه أرسل وهم بيعبدوا أصنام عامل صنم عجوه العجوة ال- البلح ها العجوة عارفين العجوة بيعمل منه صنم كده ويقول له ارزقني يا سيدي اكرمني بالعيال اشفيني العجوة بيقول للعجوة وبعد كده جاع ياكلها بياكل ربه إلهه اللي كان بيطلب منه من شوية الناس دول اللي كان بيشرب الخمرة زي المية اللي كان بيزني زي مراته مش عيب ولا غلط فجأة بقوا الجنة والنار كأن رائعين في يوم وليلة ازاي حصل ده مش لازم نتأمل يا جماعة ولا مش لازم يعني انت مولود مسلم وبيت مسلم ومن يوم ما اتولدت بتسمع قرآن وبتصلي وما وصلتش درجة الناس دول اللي كانوا بيوم وليلة كافر مشرك يعني سيدنا سعد بن معاذ أسلم 8 سنين أسلم وعمره 28 سنة ومات وعمره 36 سنة اهتز له عرش الرحمن وشيعه سبعون ألف ملك ازاي في ثمان سنين وانت ملتزم بقالك عشر سنين خمستاشر سنة عشرين سنة وما وصلتش للدرجة دي عايز أبحث إزاي الصحابة اتنقلوا النقلة الخطيرة دي التركيز على ثلاث حاجات واحد التوحيد ودي هنتكلم عنها في درس العشاء بقى إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله مهم جدا ان احنا نتكلم عن التوحيد عن لا اله الا الله وازاي الرسول نقل الصحابه النقله دي بلا اله الا الله دي نمره واحد اتنين اليوم الاخر وهيموت وفي جنه وفي نار وفي حساب ثلاثه نبوه النبي محمد بس تركزي دعوه النبي على الثلاث حاجات دول فقط مده رسالته توحيد واليوم الاخر ونبوة النبي ان النبي هو المتبوع الوحيد صلى الله عليه وسلم ده اللي نقلهم النقلة الخطيرة دي لذلك بقول ان علاج الحسد وعلاج الحقد وعلاج ال- النكد ده التوحيد لو قلبك متعلق بالله زي ما قلنا كده انك تقطع من قلبك ان اللي في ايده نعمه اللي عنده العربيه دي ولا اللي عنده العماره دي ولا اللي عنده الجنينه دي ولا عنده الفلوس دي ولا اللي عنده الشركه دي ولا اللي عنده الشغل ده ولا اللي يملك كل ده منين؟ قل لا اله الا الله يا اخي قل لا اله الا الله من عند ربنا فلو لو عايز حاجه من دي انا بص لده ليه؟ بس هقول يا رب ولو ربنا ما ادانيش انا بحبه لا اله الا الله فلو ما ادانيش يبقى هو اعلم بمصلحتي لو ما ادانيش انا مؤمن مؤمن ان دي مصلحتي ان انا ما اخدش مش قلت لكم قبل كده قصه السواد محمد مش عارف اسمه ايه ها اللي بقول له انت سرقت العربيه عربيه اتسرقت من عندنا فبقول له انت سرقت هل انا سرقت العربيه والله العظيم انا لو معايا 2000 جنيه لا اقتل الناس دي كلها فربنا عارفني ما يدينيش 2000 جنيه لا يمكن يبقى معايا 2000 جنيه لو معايا لانه عارف لو انا معايا 2000 جنيه هدوس على الناس دي كلها بالجزم فهي دي إن- او أو ده واحد عارف نفسه ان فعلا زي ما اقول لك كده في واحد كده ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان هو لو اعطاه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء يعني هو ما ادانكش لعلمه واعطاك لعلمه قول لي يعني كل اللي اداله ما بغاش لا ما هو بيعطي بعض الناس عشان يبغي عشان يدخله جهنم ليقيم عليه الحجه حجه عدل فيعاقبه بذنبه بفعله قال واما الكبر فهو أن يصيب بعض نظرائه مالا أو ولاء أنا عايز أشرح الكلام ده بس مش عايز أشرح طيب الحسد له أسباب العداوة والتكبر والعجب وحب الرياسة وخبث النفس وبخلها الحسد له أسباب بيحسد واحد لأنه بيعاديه عارف أنت لو بتحبه ها هتحب النعمة اللي عنده هتحب أن ربنا يزيده من اللي عنده لكن سبب أنك بتحسده إيه العداوة انك بتكرهه والتكبر الكبر هو اللي بيخليك تحسد ليه لان الكبر بيقول انا احسن منه ازاي ده يبقى عنده وانا ما عنديش انا احسن منه المفروض يبقى اللي عنده ده عندي كبر لان احنا قلنا من لطيف التعبد بالنعم ان تعتقد انك لا تستحق انك اصلا ما تستاهلش من لطيف التعبد بالنعم أن تعتقد أنك لا تستحقها فالكبر هو اللي يخليك تقول إن أنا ساهل أكتر منه والكبر والعجب إن الإنسان معجب بنفسه فيعتقد أنه يستحق ما لا يستحقه غيره وحب الرياسة حب العلو على الناس وحب الافتخار وحب التكبر على الناس حب الارتفاع حب الرياسة حب الرياسة دي آفة حب السلطة حب التسلط آفة قلبية عجيبة صعب التخلص منه وخبث النفس وبخلها خبث النفس قلت لكم قبل كده ان احيانا لما كنا بنعمل في مساعدة الفقراء ف يعني احيانا نحب نكرم الفقراء ففي مرة غلطت وقلت لواحد غني فلان ده اخ داعية وكويس وتحرك كتير وبتاع فهات له عربية قال يا خرابي عربية يعني ايه يعني بكام العربية ب 20 30 ألف جنيه وانت عندك 20 30 مليار هيعملوا فيك ايه يعني نجيب للفقراء مثلا ايه تفاح لعب اطفال ليه يعني هم كفايه عليهم ياكلوا عيش وميه يا اخي هو كده احيانا بيبقى في ال- في الغني بخل على عباد الله رغم ان هو عنده ومعاه ويقدر وما تاثرش فيه الا ان بخل النفس وانا قلت لكم قبل كده في فرق بين البخيل والحريص البخيل بخيل على نفسه وعلى غيره الحريص يصرف على نفسه اما على غيره فبخيل ده يبقى اسمه حريص واشدها العداوه والبغضاء فان من اذاه انسان بسبب من الاسباب وخالفه في غرضه ابغضه قلبه اللهم انا نعوذ بك من البغض ويا جماعه انا انصحكم لله اياكم أن يصل بغض مسلم إلى قلوبكم أيا كان ولو آذاكم اوعى مسألة الكره كره المسلمين دي توصل قلبك أبدا مهما كان هذا المسلم إن آذاك وإن فعل وإن فعل مسلم ما تكرهش اكره الكافر اكره الكافر الكافر حقه الكره المطلق اما اذا وصل لقلبك كره مسلم وانت بقى تقول احبه على قدر ما فيه من طاعه واكرهه على قدر ما فيه من معصيه هنا بيدخل الهوى انك بتحب لهواك وتبغض لهواك بتكرهه وتبدا تطلع له معاصي ما هياش فيه بظنك وبشكك وبسوء ظنك فلذلك ما تدخلش قلبك كره المسلم ابدا قال له انا احبك في الله انا احبكم في الله والله انا بحبكم في الله وجدا قال له انا احبك في الله فقال له لو علمت ذنوبي لابغضتني في الله قال له لو علمت ذنوبك لمنعني من بغضك في الله علمي بذنوبي قال له ما انا عندي ذنوب اكتر من ذنوبك ابغضك على ايه ببغض نفسي اكتر منك فانا بحبك على قدك على قد قدر حبي لان انت بتحبه برضه حتى حبك له تعبان والحقد يقتضي التشفي والانتقام هي دي حقيقه الحقد يقتضي التشفي فمهما أصاب عدوه من البلاء فرح بذلك ومهما أصابته نعمة ساءه ذلك فالحسد يلزم البغض والعداوة أدم حاسد يبقى بيكره أدم حاسد يبقى هيعادي أدم حاسد يبقى هيأذي وإنما غاية التقي ألا يبغي غاية التقي ألا يبغي مش, مش ممكن يظلم ولا يؤذي ولا يعتدي ولا يتجاوز حده بل يكره ذلك من نفسه أما أن يبغض إنسانا فيستوي عنده مسرته ومساءته هذا غير ممكن أما يكره إنسان هيحب مساءته وما يحب إنسان هيحب سعادته ومسرته انهم يستوي لا في الكره ولا في البغض يستويان يعني. بيحب يحب له الخير بيكره يكره عنده الخير اما الكبر فهو ان يصيب بعض نظراء بعض نظرائه مالا او ولايه فيخاف ان يتكبر عليه ولا يطيق تكبره وأن يكون من أصاب ذلك دونه فلا يحتمل ترفعه عليه أو مساواته يعني في شغل واحد بقى مديره يحقد عليه ويحسده ليه لأنه هو لما يبقى فقيه هيأمره وينهى ويذل ويأذيه ويتبعه ويزنق عليه وكان حسد الكفار لرسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قريبا من ذلك قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقال في حق المؤمنين أهؤلاء من الله عليهم من بيننا هم دول ربنا يكرمهم ويبقوا متدين يبقوا أحباب ربنا وإحنا لا مش ممكن وقال في آية أخرى قال سبحانه وتعالى ما أنتم إلا بشر مثلنا وقال لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون فعجبوا وأنفوا من أن يفوز برتبة الرسالة بشر مثلهم فحسدوهم أما حب الرياسة والجاه فمثاله أن الرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فن من الفنون إذا غلب عليه حب الثناء هي دي المشكلة حب المدح واستفزه الفرح بما يمدح به واحنا قلنا قبل كده انها آه لازمه متلازمة ان اللي بيحب المدح هيحب الرياء والفرح بما ليس فيه لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا دي متلازمة الاثنين ماشيين مع بعض ان هو ادام هو ادام انت بتحب ان انت لما تدي الناس تتصدق بصدقه تحب أن ترى في عين المتصدق عليه نظرة امتنان تحب أن تسمع كلمات المدح والثناء إذا كنت كده يبقى هتحب أن تمدح بما ليس فيك هتحب أن الناس يقولوا عليك عالم وأنت مش عالم وأنك كريم وأنت مش كريم وأنك قوام وأنت مش قوام هتحب كده دي متلازمة مع دي إذا غلب عليه حب الثناء واستفزه الفرح بما يمدح به من أنه أوحد العصر وفريد الدهر إذا سمع بنظير له في أقصى العالم ساءه ذلك عشان كده دايما بقول إن الشيطان بيسخر جنود يقعدوا عن كل عند كل صاحب نعمة يعني تلاقي شيخ هو بيحب ان هو احسن واحد في الدنيا تلاقي يلم حواليه الشيطان شوية ناس الناس دول مش بيمدحوه وانما يذموا غيره فبذم غيره كأنهم بيرفعوه يقول ده فلان ده جاهل ده فلان ده نصاب ده فلان ده سرق ده فلان ده كذب ده فلان ده نافق ده فلان ده جاهل ده فلان ده يسقطوا كل الناس فيفضل هو الرئيس وأحب موته ساءه ذلك أو زوال النعمة التي يشاركه بها في علم أو شجاعة أو عبادة أو صناعة أو ثروة أو غير ذلك وليس ذلك إلا لمحض الرياسة بدعوى الانفراد وقد كان علماء اليهود ينكرون معرفة النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون خوفا من بطلان رئاستهم وأما خبث النفس وشحها على عباد الله فإنك تجد من الناس من لا يشتغل برئاسة ولا تكبر هو لا عايز يبقى رئيس ولا عايز يبقى زعيم وإذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله تعالى فيما أنعم عليه به شق عليه ذلك إذا قالوا فلان طيب وفلان كويس وفلان كريم وفلان عابد وفلان من أهل القرآن يقول ده حمار ما بفهمش حاجة ده احنا كنا وهو ما بي هو مش عايز يبقى رئيس ولا حاجة بس بيكره إن حد يبقى كويس تعال اقعد مع بعض الناس كده وفي الدنيا وفي الزمن ده وفي اليومين دول في ناس كده اقعد معاه قول له الشيخ فلان الشيخ فلان انت ما تعرفوش ده الشيخ فلان ده حرامي الشيخ فلان يا نهار ابيض تعالى وانا اجيب لك بس اخبار الشيخ فلان ده ده الاستاذ فلان السياسي يا نهار اسود انت تعرف فلان ده كل ما تذكر عنده اسم يهدمه ويسقطه ليه هو هو بيكره الناس هي دي مصيبته الكبيره اذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله فيما انعم عليه شق عليه ذلك واذا وصف له اضطراب امور الناس واجبارهم وتنغيص عيشهم فرح بذلك فهو أبدا يحب الإدبار لغيره ويبخل بنعمة الله على عباده كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزانته وقد قال بعض العلماء البخيل من يبخل بمال نفسه والشحيح الذي يبخل بمال غيره فهذا يبخل بنعمة الله على عباده الذين ليس بينهم وبينه عداوة ولا رابطة وهذا ليس له سبب إلا خبث النفس ورداءة الطبع وهذا معالجته شديدة لأنه ليس له سبب عارض فيعمل على إزالته بل سببه خبث الجبلة فيعسر إزالته فهذه أسباب الحسد نكتفي على هذا وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك